كان يا مكان آية قرأتها النهاردة وجعت قلبي قوي قوي قوي وجعت قلبي عليا وعليك وعليكي آية حسيت انها بتقول كلام كتير قوي يا جماعة وان احنا محتاجين نقرأ الكلام اللي ورا الآية دي آية بتقول لك احكي لك قصة حياتك احكي لك قصة حياتك كلها ولكن متعتهم وآباءهم عيشتهم المتع كلها يا رب المتع اللي كان فاكرة فاكرة التزامك زمان فاكر التزامك في اول الطريق لما المصحف كان هو حياتك لما كنت اول حاجة تصحى من النوم تجري على المصحف بتاعك بتبدأ اليوم بكلام ربنا فاكرة لما كان اخر حاجة بتسلمي نفسك لربنا قبل ما تنامي بانك تقري كلام الله سبحانه وتعالى فاكر لما المصحف كان بداية يومك ونهايته فاكرة لما كان حفظ القرآن هو اغلى حاجة في حياتك فاكر مصحفك ارجع لمصحفك ارجعي للمتعة الحقيقية ارجع للحاجة اللي كانت اعظم نعمة من ربنا عليك في حياتك ارجعي لما كنت بتفتحي المصحف كان ربنا بيفتحها عليكي وبيفتحها على نفسيتك وبيفتحها على قلبك وبيفرجها عليكي من وسع آية عظيمة وربنا بيقول ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر الذكر اللحظة اللي كل معاملة ربنا بدأت تتغير من بعدها حتى نسوا الذكر اكبر جريمة عملتها في نفسك انك نسيت ده اكبر جريمة غيرت المتعة في حياتك ضيعت المتعة من جوه قلبك انت كنت ملتزمة زمان وكان المصحف هو رقم واحد في حياتك فكان ربنا ممتعك قوي كانت اللي شارية فيلا في الساحل الشمالي ب 118 مليون جنيه ما كانتش عايشة في المتعة اللي انت عايشة فيها كان اللي راكب عربية ب 3 مليون جنيه ما كانش عايش في الفرحة اللي انت عايش فيها كان اللي ربنا مديها طيارة خاصة جوزها شاريلها طيارة خاصة واللي جوزها كان شاريلها شنطة بربع مليون جنيه ما كانتش عايشة في المتعة اللي انت كنت فيها فاكر فرحتك زمان فاكرة سعادتك زمان فاكر متعتك زمان فاكر زمان انت قلبك كان بيرفرف من الدنيا ازاي وانت رايح تصلي في الجامع بشبشب عادي خالص وصاحبك معدي بعربية ياما هنا ياما هناك انت المتعة اللي في قلبك بالدنيا واللي فيها مش بالعربية اللي هو راكبها كان ربنا ممتعك قوي حتى نسوا الذكر لحد ما بدأت انت تتغير من جوه لحد ما بدأت تبص على ال social media وتبص على شنطة فلانة والفيلا اللي ساكن فيها فلان وفلانة اللي متجوزها فلان وبدأت تبص على الدنيا وعلى الفلل وعلى العربيات وبدأت تتنافس وبدأت عايزة الشقة التمليك بتاعتك ولا عايز يبقى عندك عمارة شكلها كذا ولا عايزة يبقى عندك عربية شكلها كذا كذا وبدأت كانت المتعة دي ربنا متعك بيها ما كانش ربنا حرمك زمان ربنا ما كانش حرمك وافظع حرمان هو الحرمان اللي بيجي بعد المتعة افظع حرمان اللي ما تمتعش ومش عارف انه محروم انما انت انت زمان ربنا دوقك اجمل لحظات حياتك معاه ربنا دوقك اسعد لحظات حياتك وانت فاتح المصحف ده وانت بتقرا في القرآن ده وانت بجد ما فيش في قلبك غير ربنا كان ربنا مديك السعادة ومديك المتعة ومديك الدنيا حتى نسوا الذكر لحد ما بدأت الدنيا تشغلك وبدأت الدنيا تشغلك وبدأ التزامك يدوب وبدأت تنسى المصحف راحت المتعة وراح المصحف الآية بتقول لك كان يا مكان تعال اما احكي لك قصة حياتك تعال اما احكي لك زمان لما كانت حياتك المصحف هو أول حاجة فيها والمتعة ملياها ملياها معاك او معاكش كنت فرحان فيها وما فيش كنت مستمتعة كنت متمتعة متمتعة متنغنغة في كرم ربنا كان ربنا مفرحك وكان ربنا ساعدك وكان ربنا مالي حياتنا افراح حتى نسوا الذكر الآية بتقول لك الآية بتقول لك انت عارف انت عملت في نفسك ايه انت اتشغلت دلوقتي بقت عيادتك قاعد فيها 10 ساعات في اليوم وبعد كده بترجع على المستشفى وبعد كده بتجري عشان المستشفى الخاصه اللي بتشتغل فيها عشان تقدر تدفع الاقساط بتاعه ال... هو انت عايزني ما مارسش الدنيا لا لا لا لا خالص انا عايزك ما تنساش ده انا عايز ده ما يتنساش ارجع لمصحفك ارجع تاني اول ما بتصحى من النوم ده اول حاجه بتجري عليها ارجعي انا عايز المقطع ده يخلص ارجعي لمصحفك ارجعي خديه في حضنك تاني ارجعي اقريه قبل ما تنامي تاني ارجعي افتحه لما هتفتحه فتح الله هينزل عليك تاني هو ده اللي لما نسيته السعادة هجرتك هو ده اللي انت لما نسيتيه الاكتئاب ملا قلبك عشان كده ربنا بيقول انت عارف انت عملت ايه لما سبت مصحفك انت عارف انت عملت ايه لما الدنيا شغلتك عن المصحف حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا يعني ايه بورا الارض البور الارض المتجرفة الارض اللي ما فيهاش خير الارض اللي مهما رميت فيها بذور ما عادتش تنبت بقى قلبك بور بقى نفسيتك بور بقيت من جوه عامل زي الارض المتجرفه نفسيتك ما عادتش مستحمله صدمات بقى قلب تلاقي بيخليكي تنهاري نفسيتك بقت زي الارض المتجرفه ما عادش جواكي خصوبه تواجهي بيها الحياه ما عادش جواكي معاني نفسيه تواجهي بيها الابتلاء بقيتي ماشيه على رجليك ومن جوه عامله زي الاله المتبرمجه ما كنتيش قادره انت بتعملي اللي عقلك بيقول عليك ان هو يبقى صح بيقول لك ان هو الصح انما قلبك ما عادش دليلك ولا نفسيتك عادت شايلاك ومقوماك قلبك بقبور قلبك ما عادش فيه خير قلبك اتجرف قلبك ما عادش مهما بيسمع امر ونهي او وعظ ما عادش بيتاثر لان المصحف هو اللي كان مديك قلب والمصحف هو اللي كان دعمك نفسيا ده كان عمودك الفقري ده كان سندك ده كان هو اللي شايلك ده كان هو اللي مالي قلبك بالفرحة ده كان شريط المهدئ النفسي وعلاج الاكتئاب اللي انت بتاخده كل يوم لما سبته انت تبت وضعت الاية بتقول لك انت عارف انت عملت في نفسك ايه اكبر جريمة تعمليها في نفسك حتى نسوا الذكر اكبر جريمة تعملها في قلبك نسيان الذكر اكبر جريمة عملتها في نفسيتك نسيان الذكر اكبر جريمة عملتها في رزقك وفي معية ربنا ليك في الابتلاءات نسيان الذكر لما نسيت القرآن من حياتك لما ما عدتش مشغول بحفظه لما ما عدتش مشغول بورد اول ما تصحى ورد قبل ما تنام لما ما عدتش مشغول انك تفهم النهاردة صفحة جديدة او تعيش الليلة مع صفحة من القرآن وتسمع تفسيرها وتفهم معنى جديد وقلبك يتنور بنور القرآن لما ما عدتش مشغول بالقرآن انت خسرت حاجتين حاجة الاولانية وكانوا قوما بورا قلبك ونفسي نفسيتك بقت بور بقت متجرفة ما عادتش مستحملة الحياة بقيت خلاص على وشك الانهيار النفسي هتدخل مستشفى امراض نفسية في الاخر خلاص ما عدتش مدعوم نفسيا وقلبك بقى بور ما عادش فيه خير ما عادش فيه ايمان ده حق وحقيقي زي زمان وكمان البور يقول لك فلان با فلانة بارت يعني ايه بارت البنت زي القمر بس بارت يعني مش معناها انها بقت وحشه عادش حد بيطلبها كسدت السلعه بارت يعني كسدت انت زي ما انت انت كويس انت معاك فلوس انت ما عادش حاجه لها طعم خلاص انت انت كسدت انت بقيت عامل زي السلعه الكاسده اللي ما حدش بيطلبها اللي ما حدش راغب فيها كان ربنا محبب فيك الدنيا كلها زمان كان ربنا لافف قلوب الناس كلها حواليك زمان لما كان قلبك مع كلامه ما عادش حد بي حتى الملائكه اللي كانت بتنزل تطمنك انت ما عدتش مرغوب فيك سما ولا ارض ارجع للمصحف عشان تاني اهل السما يحبوك تاني واهل الارض يحبوك تاني والخساره الثانيه الخسارة عارفين يعني يا جماعة وكانوا قوما بورا عارفين سيدنا موسى لما قال على فلوس قدماء الفراعنة ربنا اطمس على اموالهم يعني ايه اطمس على اموالهم يعني يا رب الناس دي اتجبرت بالاقتصاد اللي معاها الناس دي خدت الفلوس يا رب اللي معاها اديتها انها تشتري فلل وتشتري وتشتري وتشتري بدل ما يستمتعوا ويطيعوا راحوا فجروا وراحوا يعني لبسوا نسائهم بقت لابسه لبس عري وحاربوا الدعاء وحاربوا الدين فيا رب اطمس على اموالهم يعني اطمس على اموالهم ال ال النجم لما يط... لما بيتطمس بيبقى النجم موجود بس ما عادش فيه فعاليه ما عادش فيه نور ما عادش فيه حراره الفلوس موجوده ما عادش فيه قوه شرائيه الجنيه في ايدك وما عادش تجيب بحاجه ال1000 جنيه معاك وما عادوش يعملوا لك اي حاجه الفلوس اتخسف بها الارض الفلوس اتطمست موجودة في الايدين ولكن ولا لها اي قيمة شرائية ولا لها اي لازمة خلاص عامت مع اللعان بقى الاية بتقول لك انت عارف انت عملت في نفسك ايه متعتهم وابائهم حتى نسوا الذكر كانت المتعة موجودة في حياتهم لحد ما هجروا القرآن لحد ما نسوا القرآن لحد ما بقى ما عندهمش وقت للقرآن خلاص ما عدتوش هتستمتعوا خلوا بقى الفلوس معاكوا ومفيش متعة الاكتئاب مال الصدور التوتر مال النفوس الكآبة والخنقة مالية الحياة الواقع صعب ليه يا رب الدنيا صعبة ليه فأثابكم غما بغم مش انتوا غمتوا الدين مش انتوا ما عدتوش انصار للدين ولا للدعوة ولا بتفتحوا المصحف ولا مقبلين على الله خلاص الحياة تبقى كلها غم اصلا فأثابكم غما بغم ده سبب السعادة الوحيد على وجه الارض من غير المصحف الحياة كلها غم خلاص انت ما انتش عارف انت ايه الجريمة اللي عملتها في نفسك لما بعدت عن المصحف الاية بتقول لك ارجع لمصحفك ارجعي تاني ارجعي اول ما تخلصي المقطع ده اجري عليه وافتحيه واقري وسلميه قلبك تاني وخلي قلبك ينهل من انواره تاني ارجع تاني يبقى المصحف اخر حاجة بتنام عليها يبقى المصحف اول حاجة بتصحى عليها عشان قلبك يتشحن تاني وتلاقي نفسك قادر تصلي الفجر تاني وتلاقي نفسك بقيت شايل هم الدعوة تاني وتلاقي نفسك بدأت تصحى بدأت تفوق ليه رجعت لمصحفك ارجع لمصحفك عشان المتعة ترجع لقلبك ارجع لمصحفك عشان سعادة زمان ترجع لنفسيتك ارجع لمصحفك عشان تحس تاني انك مسنودة من ربنا وان ربنا سندك من فوق سبع سماوات ارجع لمصحفك عشان طاقتك الايمانية بتاعت زمان وعزيمتك الايمانية على صلاة الفجر وعلى صلاة الجماعة وعلى العلم وعلى الدعوة ترجع تاني لان كده كان الشاحن بتاعك انت سبت الشاحن بقيت عامل زي الموبايل الفاصل اللي ملوش اي ستين لازمة رغم امكانياته الرهيبة ارجعي لمصحفك تاني ارجعي للقرآن والحفظ القرآن والقراية القرآن ارجع تاني نفسك تفهم القرآن ونفسك تدخل دورات القرآن عشان تفهم الصورة دي وتفهم الصورة دي ارجع تاني افتح المصحف ليل نهار وخلي قلبك يرتوي بنور كلام الله الآية بتقول لك انت عارف ربنا غير معاملته معاك ليه انت زمان كنت لما بترفع ايدك بتلاقي ربنا معاك زمان لما كنت بتقول يا رب كنت بتحس ان ربنا سامعك على طول حتى لو الاجابه اتاخرت حاسه انه معاكي وهو معرف قلبك انه معاكي حتى لو الاجابه اتاخرت شويه دلوقتي انت حاسس انك اتعزلت انت حاسس انك انت بعدت انت انت عارف ليه ربنا بيغير معاملته معاك لانك اتغيرت لان المصحف ده كان هو اللي محافظ على قلبك سليم وعلى نيتك سليم لما بعدت عن المصحف انت اتغيرت انت بقيت قاعد تبص للدنيا وتموت على الدنيا من بره شكلك متدين من بره لابسه النقاب ولا لابسه الخمار ولا لابسه الادناء ولا لابسه الاسدال ولا لابسه العبايه والطرحه الواسعه ولا لاب... انت من بره شكلك حلو بس انت من جوه انت عارف ان قلبك بقى زي قلب الناس كلها بقيت زيهم بتجري ورا الدنيا زيك زيهم بس انت عارفه كلام الالتزام وشكل الالتزام انت عارف ليه ربنا غير معاملته معاك لانك اتغيرت من جوه اتغيرت زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم يعني يا رب ده احنا بنقول ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها ايوه عايز تاكل الفول والعدس والحاجات دي روحوا انزلوا لكم اي بلد من البلاد اشتغلوا واكسبوا وكلوا بس يا رب انت ما عملتش معانا قبل كده كده انت شقت لنا البحر الاحمر وعدينا انت يا رب رفعت الطور فوقنا انت يا رب عملت لنا معجزات ونزلت لنا المن والسلوى اشمعنى دلوقتي لانك ما عدتش بتاع ربنا لانك ما عدتش بتاعت ربنا لانك ما عدتش قلب زمان انا كنت شايلك لما انت كنت شايل الدين انا كنت شايلك لما كنت بنزل لك المن والسلوى وكنت شايل دنيتك وكنت مسهل رزقك وكنت ساعد قلبك وكنت مغير لك حياتك لما كنت بتاعت ربنا لما كنت بتاعت دعوة الى الله لما كان كل قضية حياتك ان الناس ترجع لربنا لما كان المصحف هو القائد بتاعك لما كنت موصول بقصص الانبياء في القرآن وبتقراها بتغير لك قلبك وبتخلي قلبك يقبل على الاخرة لما المصحف اتشال من الصورة وبدأت تبص للدنيا انت بقيت واحد زيك زي البرة هو ربنا هيضحك عليه بالدقن والنقاب هو ربنا هيضحك عليه بشكلك من بره هو خلاص انت بقيت من جوه زيك زي الباقيين فبقيت بتتعامل زيك زي الباقيين عرفت ربنا غير معاملته معاك ليه لانك مش انت انت اتغيرت قوي من جوه انت ما عدتيش انت بتاعت زمان انت ما عدتش الملتزم بتاع زمان اللي المصحف حياته والدعوة طريقه وربنا هدفه اتغيرت عشان كده الآية اللي أنا بقولها لكم النهاردة حتى نسوا الذكر الآية بتقول لك ارجع لمصحفك قبل ما يتحقق وكانوا قوما بورا قبل ما تبقى زي الأرض البور عند ربنا عادش ليك أي لازمة كسدت للأسف كسدت عند الله مش كسدت بس في الدنيا ما عدتش مر... ما عدتش ما عدتش عبد مطلوب ما عدتش عبد مراد من الله ما عدتش محبوب مراد انت زمان كنت محبوب من الله مراد من الله انت عايز ترجع مريد تاني عشان ترجع تبقى مراد من الله سبحانه وتعالى قبل ما المتعة تروح من حياتك قبل ما تبقى بور ما تنساش المصحف ارجع لمصحفك عشان المتعة ترجع لك ارجع لمصحفك عشان خصوبة نفسيتك وخصوبة الإيمان في قلبك ترجع لك اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم ارزقنا حفظه في صدورنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ارجع لمصحفك عشان الفرحة ترجع لك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك